اطمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
في الواقع لا شيء يضمن المؤمنين نظير قداسة الآب ليه؟ إن الأب باعتباره قدوس فهو يلاحظ أولاده مش بس لحفظهم من الشر لكن علشان تكون حياتهم متوافقة معاه وده ما كانش حاجة تخوفنا بالعكس كون الأب يدربنا عشان نشترك في قداسته ده لكي يكون فرحنا كاملا زي ما الرب هيقول بعد كده احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن دي أول نوع من الوحدة في الفصل ده الفصل ده فيه ثلاث أنواع من الوحدة ده أول نوع من الوحدة وخاص بالتلاميذ الرسل بصفة مباشرة وتمت امتى الوحدة دي لما نشوف بعد يوم خمسين انهم في الخدمة والحياة سفر عمل الرسل كانوا بنفس واحدة وقلب واحد واتجاه واحد وفكر واحد ليكونوا واحدا كما نحن حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتهم حفظتهم وإن كان حد هلك فده مش لأنه مؤمن وبعدين ارتد لا ده هو كده من الأول ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب كمان أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم زي ما قلنا ليكون لهم فرحي كاملا فيه مش بس هم يفرحوا لا فرح المسيح الشخص من العجيب انه في الاصحاحات المتقاربه من بعضها دي 13 و14 و15 و16 و17 نلاقي ان الرب اعطى التلاميذ مثلا سلامي في 14 محبتي اثبتوا في محبتي 15 كلامي وبعدين فرحي واخر الكل مجدي لا يوجد شيء من خصائص الرب او من ملكيات الرب الا واعطيت للتلاميذ بالشركه معه ليكون لهم فرحي كاملا فيه أنا قد أعطيتهم كلام ده الامتياز لكن إيه المسؤولية الناتجة عن ذلك أنهم بالنسبة للعالم والعالم قد أبغضهم أو أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم برضو نأكد تاني نشوف أنه زي ما الرب عايز يحطهم مكانه وهو رايح عند الآب في نفس مكان التبني في علاقتهم مع الآب بيحطهم في نفس المركز من حيث علاقتهم مع العالم زي ما كان هو علاقته مع العالم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم فأنا باخد مركز التبني نظير المسيح وإن كان هو بكر بين إخوة كثيرين في نفس الوقت باخد مركز او موقفي من العالم زي ما كان هو موقفه من العالم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم لست اسال ان تاخذهم من العالم بل أن تحفظه من الشر ليس قصد الرب أن المؤمنين يطلعوا من العالم بأي شكل من الأشكال لكن وجودهم وسط العالم كشهادة وفي نفس الوقت يبرهن ويؤكد حقيقة حفظ الآب لهم من الشرير ويأكد ثاني ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم نفس القياس بحيث لو سألتني أنا كمسيحي تقول لي إيه موقفك من العالم أقول لك زي موقف المسيح تمام زي ما المسيح مليش علاقة بالعالم أنا مليش دعوة بيه وبعدين يجيب قدامنا وسيلتين أو ناحيتين للتقديس نمرة واحد قدسهم في حقك كلامك هو حق الكلمة تقدسنا هنا باعتبارها بين ايدينا على الارض لكن في حاجة تانية كمان تقدسنا فوق غير الكلمة الكلمة هنا بين ايدينا على الارض لكن في حاجة فوق بتقدسنا بيقول في عدد 19 ولأجلهم أقدس أنا ذاتي البعض بيعتقد ان لاجلهم اقدس انا ذاتي دي خاصة اقدس انا ذاتي يعني لخدمتهم في اعوازهم لما يكونوا ضعفاء و- ورد نفوسهم لما تنقطع شركتهم وابدا ملهاش علاقة بده كله انا اقدس ذاتي يعني افرز نفسي في المجد بحيث انه انظارهم تبقى مستقرة عليا ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد وسط الاثنين يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم في عدد عشرين يبتدي الرب يتكلم كلام بحيث يضم للتلاميذ كل المؤمنين اللي بعد كده ولست أسأل من أجل هؤلاء اللي كانوا واقفين معاه مع من التلاميذ فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا دي تاني نوع من الوحدة شفنا ال- الوحدة الأولى في عدد 11 وحدة الرسل في الخدمة وفي الفكر وفي الحياة في العدد اللي قدامنا نشوف وحدة عائلة الله في امتلاكهم لنفس الحياة الواحدة الحياة الأبدية الواحدة والروح القدس الواحد ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا والنتيجة إيه؟ ليؤمن العالم أنك أرسلت لكن وأسفا اللي كان مفروض أن يكون سبب إيمان العالم انتهى الكنيسة كوحدة واحدة قائمة وكائنة في العالم كان ممكن سبب إيمان العالم لو ظلت في هذه الوحدة لكن تفتتها إلى الطائفية ضيع هذه الوحدانية في مظهرها على الأقل وبالتالي ما عادتش هناك شهادة كافية للعالم بأن الآب أرسل المسيح بعد كده بيقول وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيت شيء عجيب جدا طبعا سوف نرى أن هناك مجد خاص بالمسيح لكن المجد الاكتسابي اللي أخذه الرب نتيجة الصليب عاوز يشرك التلاميذ معاه لم نشترك في آلام الرب على الصليب لكن نشترك في أمجاده المكتسبة بحيث ان ان واحد قال ان لو الرب ما شافش اصغر واضعف مؤمن معاه في المجد لا يرى من تعب نفسه ويشبع لو ما شافش المؤمن انا اضعف مؤمن معاه في ذات مجده يبقى لا يرى من تعب نفسه ويشبع كما يقول كتاب عشان كده بيقول وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد ده ثالث نوع من الوحده انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد ده كمال المجد مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني في سفر الرؤيا الكنيسه بترى مدينه نازله من السماء آه، شبه اكرم حجر يش ببلوري يعني شفاف زجاج شفاف او بنور انجاز التعبير طيب وبعدين بيقول انا فيهم الابن وانت فيا فذكر الله في المسيح والمسيح في وسط البنور الشفاف ده اكيد انه لازم البنور ده يبقى له نفس لمعان الساكن فيه عشان قيل كده قيل لها مجد الله لها مجد الله لما العالم يشوف الصورة دي بقى ايه مش يؤمن لكن يعلم دي صورة بالعيان وليعلم العالم انك ارسلتني لكن يعلم حاجة تاني الله ده الله عطيهم نفس مجد ابنه يبقى ايه يبقى بيحبهم زي ما بيحب ابنه وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني يعلم العالم هذه الحقيقه انك احببت المؤمنين كما تحبني انا بعدين في مجد خاص بالمسيح أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا مش عشان يشاركوني في المجد لا لا لينظروا مجدي دي حاجة ننظرها بس وما يشوفهاش العالم المجد الأولاني اللي بيقول عنه أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ده هيشوفه العالم لكن المجد الثاني ده ده يشوفوه المؤمنين بس وتفتكروا أحبة أنه أكتر لذة في الاثنين المجد اللي هنشارك المسيح فيه ولا المجد اللي هينفرد فيه المسيح بصفة خاصة بين المؤمنين أكيد المجد الثاني اللي ينفرد فيه المسيح بمجد خاص حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني هذا المجد يعبر عن إيه لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم بمعنى آخر إن المجد اللي هنشارك فيه المسيح ده يعبر إن الآب أحبنا كما أحب المسيح لكن المجد الخاص اللي هنشوفه إحنا ما نشوفوش العالم يعبر عن محبة الآب الخاصة للمسيح فمحبة الآب الخاصة للمسيح عندنا إحنا أهم من محبته لنا إحنا لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار لأن الكلام هنا يتجه للعالم ما جاتش القدوس شفنا أنه بالارتباط مع المؤمنين أيها الآب القدوس هنا بالنسبة للعالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرف أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني أكتر من كده وعرفتهم اسمك وسأعرف طيب أعرفهم إزاي بحاجة غير محدودة دول ناس محدودين إزاي يعرفوا شيء غير محدود قال أعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به إزاي قال وأكون أنا فيه أكون أنا المستقبل لمحبتك فيهم هم لوحدهم ما يقدروش يدركوا هذه المحبة ما يعرفوش محبتك ليا من نفسهم أبدا لازم أنا أكون فيهم عشان أترجم لهم هذه المحبة التي تتجه منك التي تتجه منك إليك ترفعنا وتسمو بنا إلى دوائر سامية ومجيدة جدا للغاية ما النحل تراب الأرض المصدرة وغير الموجود كيف يمكن أن يقال عنا هذا الكلام أيها الآب نحن الذين أعطيناك الصفا للوجه نحن الذين كان لسان حالنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر كيف وجدت مسرتك فينا لولا أن الابن الحبيب أكسبنا هذه المسرة فهو الذي خلع علينا هذه القيمة وهو الذي أعطى لنا هذا الاعتبار فهو ما هواش أمر غريب أبدا يا أبانا إننا نسمع هذه اللغة من جانب الابن في تقديمنا لشخصك أيها الآب المحب ما هواش أمر كبير علينا إننا نشوف أغمار النعمة الإلهية تتدفق بهذه الكيفية كيف يكون ذلك وقد ألبسنا الابن كل قيمة أمامك وما أعظم قيمة الابن لديك أيها الآب ما أعظم قيمة الابن لدى قلبك أيها الآب الأمر الذي نتوق من كل قلوبنا ونشتاق من كل نفوسنا أن حياتنا ترتقي إليه أكثر فأكثر كم نعترف لك أيها الآب بتضحية حياتنا وبفتور عيشتنا وبضعف خطواتنا كم نحتاج أننا قاصرين عن هذه القياسات السامية العجيبة من إعلان الحق الإلهي اللي كلمة واحدة منه كافية إنها تفرح قلوب كثيرين نحن نقرأ ونشبع ونرتوي ونمتلئ وحولنا نفوس كثيرة ربما هي في شديد حاجة إلى شيء من هذه الحقائق المباركة يا أبانا يا ليت حبك الإلهي للإبن يغزو قلوبنا ويحصر نفوسنا ويستولي على أفكارنا ليت الحياة كلها تستنفذ بكل طاقاتها وتنفق بكاملها كما أنفق الابن المبارك كل حياته سكيبا ورائحة عطرة أمامك أيها الآب يا من أكسبنا ابنك هذه الرائحة العطرة بانسكاب حياته لأجلنا ليتنا نتعلم كيف تسكب حياتنا بجملتها وإمكانياتها وطاقتها لغنى وبركة الكثيرين ليتك تعطنا أن نتأكد القول كفقراء ولكننا نغني كثيرين ما أعظم ما نمتلك وما أعظم ما بين أيدينا من أمور لا يعرفها العالم نحتاج يا أبانا أن الروح القدس يعمق في قلوبنا إدراك هذه الأمور الإلهية ليتك تبارك كل القديسين اللي موجودين في هذا المكان ليتك تساعدنا كلنا أيها الآب لكي نتمم فضلك في حياتنا إلى وقت مجيء ربنا يسوع الذي لك فيه بالروح القدس الكرامة وكل آمين
اسمع دوت كوم